الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم أعنا على صيام نهاره اللهم أعنا على قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وامن علينا فيه بثواب ليلة القدر اللهم وامن علينا فيه بعمرة مقبولة وشفعها يا ربنا بحجة مبرورة اللهم وامن علينا فيه بالعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في محاضرات تبسيط العقائد الإسلامية وبين يدي الدرس أحب أن أنبه على أمر سمعت وأنا أصلي جلبة علمت من خلال سمعي أن رجلا ضرب طفلا لأن الطفل لم يتأدب بأدب المسجد وأخذ يمر بين يدي المصلين ويشغب عليهم ويلهو كما يلهو الأطفال أحب أن أتوجه بكلمة أولا لكل ولي أمر الصوت كويس على فكرة اوعى تلعب فيه بوظه ده كده حلو قوي أما تخلص طيب هو طب ماشي بارك الله فيك هو عباب الزغنيش صلى على المصطفى احنا عايزين هي الرابطة دي حلوة ونقفل بقى ده نعمله مسلح عشان كتر اللعب في الأجهزة ولا بيخربها أنا عارف بره ماشي صلى على المصطفى طيب أقول لكل أب ولكل أم اصطحبوا معكم أبناءكم إلى المساجد عايزين عيالنا يتربوا في المساجد ابنك صغير أو كبير ائت به إلى بيت الله ولا يجرؤ أحد أن يمنعك من هذا حتى لو ابن ده رضيع حتى لو رضيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إني لأدخل في الصلاة وأنوي أن أطيل فأتجوز لما أسمع بكاء الصبي يعني شفقة منه على أمه وصلى مرة فأطال السجود فظنوه قد قبض فلما قام وسلم وسألوه قال ارتحلني ولدي فكرهت أن أعجله حسين ابن بنت ركب على ظهري ما حبيتش أقوم بسرعة سبته لحد ما يشبع وينزل براحته وبعدين أقوم وأكمل وثبت عنه أنه كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب طفلة رضيعة ده الإمام طبعا أنا لو كنت أصلي معاكم إمام وشلت ابن اللي بيرضع يبقى الدنيا تقوم ولا تقعد النبي محمد عمل كده فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها وإذا سجد وضعها وإذا قعد رفعها يطول صدره صلى الله عليه وسلم ويا عظيم رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم بس مع نصحي لكل أب وأم باصطحاب الأولاد معهم إلى المساجد لي رجاء ألا وهو علموهم آداب المساجد علموا أولادكم آداب المساجد احنا عايزين عيالنا تتربى في الجامع مش على القهوة ولا على النص ولا في النادي تعلمون جيدا أن غير المسلمين يصنعون لأطفالهم الأعاجيب ليجذبوهم إلى دور عبادتهم صح رحلات وفسح وحلوى وكذا وهدايا الواد عندنا يجي الجامع يتضرب فيكره المساجد إلى أن يلقى الله مش كده مش كده يا أخوان طفل أخطأ وارد انه يخطئ ربنا عز وجل نفسه رفع عنه القلم لأن عقله لم ينضج أحاسبه كما أحاسب الكبير هذا ظلم أخده كده بالراحة وطبطب عليه و... لو معاه ملبساه الدهال ويا ابني ما ينفعش كده وما يصحش كده وبالراحة وباللين مش بهذه الطريقة أنا لا أعرف من المضروب ولا من الضارب لكن الضارب أخطأ وإن أراد الصواب شغب على المصلين صوت وهيصة وجلبة طب ما حرام عليك كده ده حنهينا أن نرفع الصوت ولو بتلاوة القرآن وعندنا من يصلي حتى لا نشغب عليه طب انت عملت لي خناقة شغلتنا في الصلاة الله يهديك ثانيا كرهت الوقت في الجامع ثالثا بقى في جلبة في الجامع تحول إلى سوق وكل يدلي بدلوه هيصة كل ده غلط كل ده غلط روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف انت مصدق كلام النبي تعالى بالراحة هتوصل للي انت عايزه الشدة مش مطلوبة الا مع الكفار ومع المنافقين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلب عليهم ده طفل يا عم سبحان الله العظيم كنت من ثلاث ايام لي درس في احد المساجد ذكرت لاخوانكم حديث الشاب الذي قال للنبي في المسجد بين الناس يا رسول الله ائذن لي بالزنا الله لو قال الكلمتين دول في جامع التوحيد للشيخ مسعد كان خد ضرب لما يبان له صاحب واحد في الجامع جامع مليان يقول للنبي رخص لي في الزنا فكاد القوم أن يضربوه قال دعوه ابنه ابنه يعني قرب فاقترب وجلس بين يدي النبي عايز اقول بس رفق النبي قال له أترضاه لأمك يعني لو أمك جات قالت أنا عايزة تسمح لي أزلي أسمح لها هي كمان أترضاه لأمك قال لا جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وقعد يعدد له المحارم عمتك خالتك بنتك مش عارف ايه ونفس الجواب الشاب يقوله ثم قال ادعو الله لي فوضع النبي يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واشرح صدره ودعا له بدعوات فقام من عند النبي وما من شيء أبغض إلى قلبه من الزنا الرفق كلكم حافظين قصة الأعرابي اللي بال في المسجد مش عارفينها أعرابي دخل الجامع بال فيه كادوا أن يضربوه قال دعوه لا تجرموه لا تقطعوا عليه بولته فإذا فرغ فأهريقوا عليها ذنوبا أو سجلا من ماء مش سجل سجلا يعني جرد المية وبعد ما خلص النبي قال له يا أعرابي هذه بيوت الله للصلاة والقرآن ولكيت وكيت ولا تصلح لهذا قال ما ظننتها والأرض إلا شواء أصل مسجد النبي كان فرش رملة وأنا فاكرها جوه زي بره قال له لا النتيجة لما جم يصلوا الأعراب رفع ايده في الصلاة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا ما أصل الكل شد عليه اللي كان رفيق وحنين معاه مين النبي قال يا رب أنا هو بس والباقي بقى كل لكش تولع فالنبي بعد الصلاة قال له لقد حجرت واسعا رحمة الله وسعت ايه كل شيء بس هيكتبها لمين يقول لك رحمة ربنا وسعت كل شيء ما انا عارف بس هيكتبها لمين يا حبيبي ما تكمل الآية ورحمتي وسعت كل شيء ها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية اه يا واسع قوي بس آه، مكتوبة لناس معينة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم أنت الرفق يا اخوانا معاوية بن الحكم السلمي سافر وساب النبي وزمان كان الناس مسموح لها تتكلم في الصلاة فترة معينة كده وبعدين نزل قول الله وقوموا لله قانتين فيش كلام فهو سافر وما يعرفش الجديد ايه رجع المدينة لهم بيصلوا دخل في الصلاة اول ما دخل سلم على جنب السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة هو كان مرخص بذلك اولا ما ردش عليه طبعا فعطس رجل قال يرحمك الله ده في الصلاة ما حدش رد عليه قال ورموني بأبصارهم يعني اللي واقف جنبه كده بطرف عيني بص له كده يعني عايز يقول له بقى قال فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا قال فجعلوا يضربون بأياديهم على أفخاذهم مش عايزين يتكلموا عايزين يسكت وصلاتهم ما تبطلش قال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت بعد الصلاة النبي قال أين تراه المتكلم في الصلاة فين ده قال أنا يا رسول الله يعمل فيه بقى قال معاوية فوالله ما كهرني ولا شدني شتمني ولا ضربني عايز يعني إيه كهرني بالكاف مش بالقاف كاف كهرني يعني ايه مش كده يا اخويا بيقول لي كده لا النبي ما يعملش في حد من الصحابه كده النبي رحيم كهرني يعني ما كشرش في وشي كهرني غير قهرني حتى ما ما كشرش وما رايت معلما قط احسن منه صلوا عليه الله وسلم ده ده النبي اعظم العلماء ده الشيخ الكبير ده أستاذ الأساتذة صلى الله عليه وسلم فقال يا معاوية إن الصلاة لا يصلح فيها كذا وكذا وكذا وخلاص فعايزين نتعامل مع بعضنا بذلة عايزين نذل البعض تذلني وذللك عشان ربنا يحبنا ما هو ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وصفهم يا رب قال ها؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الرفق تعال يا ابن أبو قلة صلى على المصطفى اللي عايز يشرب يقوم يشرب جزاك الله خير اقعد بقى احنا وصلنا لحد فين في دروس العقيدة لحد توحيد الأسماء والصفات وعرفناكم معنى الشهادتين قلنا إن توحيد الله قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام للتفهيم وإلا فهو واحد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد إيه؟ الأسماء والصفات وإن توحيد الربوبية معناه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير فلا خالق إلا الله ولا يملك كل شيء إلا الله ولا يدبر الأمر كله إلا الله وتوحيد الألوهية هو أن تعتقد أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وتوحيد الأسماء والصفات أن تعتقد أن الله عز وجل له أسماء حسنى يعني بلغت في الحسن المنتهى وأسماء الله لا تنحصر في التسع وتسعين صح أسماء ربنا الحسنى كم اسم ها كم اسم 99 لا انا بقول لك اكتر من كده بكتير ايه الدليل الكلام ده انا قلته بقى شوفكم نسيت ولا ايه الموضوع ما الدليل على ان اسماء الله الحسنى اكثر من التسع وتسعين بكثير قول يا مولانا هات الحديث من اوله حديث تفريج الكروب اللي النبي علمه لسيدنا ابن مسعود اما حد يكون زعلان يقول الدعاء ده احفظوه ها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك معصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في- في علم الغيب عندك يبقى ربنا له أسماء محدش يعرفها غيره استأثر بها فين في علم الغيب عنده وإن من أحصاها دخل الجنة يعني 99 قلنا أحصاها يعني إيه عرف وعلمها عرف المعاني وعمل بمقتضاها عايز ربنا يرحمك ارحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الله عايز ربنا يرفق بيك في الاخرة ارفق ارفق عايز ربنا يغفر لك اغفر عايز ربنا يعفو عنك اعفو ده العمل بمقتضاه وقلت ان اسماء الله توقيفية فلا يجوز لأحد أبدا أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه وبما لم يسمه به رسوله تجد بعض المفكرين يسمي ربنا العلة الفاعلة أقول له جاتك علة واحد كان مشهور الله يرحمه بقى يسمى ربنا المهندس الأعظم مهندس ايه يا تعبان فعالك ربنا اسمه البديع أسماء ربنا دي زي القرآن توقيفية ما ينفعش تألف اسم حتى لو كان شكله جميل في في ذهنك ما ينفعش قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وياما أسماء كتير الناس سمت بها ربنا وليست من أسمائه زي إيه؟ الستار مش اسمه ستار اسمه ستير زي الموجود مش من اسماء الموجود زي العاصي يقول لك الحاج عبد العاصي والله يا ربنا ما اسمه العاصي اسمه الوهاب ها زي الاله الا يقول لك الحاج عبد الا بكتب لك الف على السطر كده ولم الف وايه الا هو اسمه الا اسمه اله اسمه الله الا دي جبتوها منين وهلم جرب وصفات الله كلها حز... كلها علا صفات الله كلها علا كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أثبتناه له بلا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم نثبتها في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبتها في إطار ولم يكن له كفوا أحد ربنا ملوش شبيه ولا مثيل ولا كفء ولا ند ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ربنا ملوش زي سبحانه سبحانه فربنا أثبت لنفسه مثلا في القرآن صفة اليد نقول ملوش يد هو بيقول لك أنا ليه يد يقول له يد ولكن ليست كسائر الأيادي لا تشبه أي يد مش نقول لا دي كناية عن القوة يقول سيدنا موسى ولتصنع على عيني لا دي كناية عن العلم ده شغل الأشاعرة بقى اللي بيقولوا الصفات لا كل ما أثبته الله لنفسه نثبته له في إطار ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد يبقى أسماء الله حسنى صفاته علا أفعاله كلها حكمة أفعاله كلها حكمة خالق الخير من الله وخالق الشر من الله هل من خالق غير الله لكننا ننسب الخير كله لله وننسب الشر لأنفسنا أو للشيطان تأدبا مع الله اسمع إلى سيدنا إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديه والذي ها هو يطعمني ويسقيه وإذا مرضت فهو يشفيه مالش والذي هو يمرضني مع أن اللي بيمرض بيمرضك الله لكن ده الأدب لكنك لو نظرت إلى الشر الذي خلقه الله بعين العقل الواعي والذهن الصافي لوجدت من وراء هذا الشر خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم المرض خير ولا شر في الظاهر العيا خير ولا شر شر بس لما تعرف انك لو صدرت عليه ربنا يكفر لك السيئات ويرفع الدرجات ويغفر الذنوب يبقى خير طب ده في شأن المسلم طب واحد كافر عين فين الخير في كده الخير ان في غيره في بيته هيتفتح وعاء يعني مصائب قوم عند قوم ايه فوائده في ممرضات ودكاترة ومستشفى وموظفين و و و شوف حتى الشر اللي ربنا خلقه لو نظرت في الحكم التي من ورائه لرأيت من ورائه ايه الخير يبقى افعال الله كلها حكمة خير محض سبحانه وتعالى النهاردة بعد ما عرفنا يعني ايه لا اله الا الله عايزين نحذر من الشرك ونبين بعض صور الشرك اللي الناس وقع فيها الشرك هو اعظم الذنوب واكبر الاثام واكبر الكبائر وأفحش الفواحش وأقبح القبح وأظلم الظلم وهو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمين لمن يشاء عارف الآية معناها إيه ان الله لا يغفر ان يشرك به امتى افرض واحد دلوقتي يهودي او نصراني او مجوسي او ملحد وقال لك انا عايز ادخل في الاسلام واتوب من هذا البلاء ربنا يقبله ولا لا يقبله طبعا امال يعني ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن مات على الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني واحد مسلم اكل ربا اكل اموال اليتامى زاني خمرج شتام مغتاب لعان في العبر كلها بس موحد عاش على الاسلام ومات على ايه الاسلام ولم يشرك بالله احد ومات على ذلك ولم يتب من هذه الذنوب ممكن ربنا يغفر له الذنوب دي في الاخره ممكن ممكن ممكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن مات على التوحيد ولم يتب من هذه الذنوب ولذلك واحد بيقول لي فلان مات مين فلان ده ممثل مغني رقاص خجاص حرامي خمرجي عاق مؤذي الجيران في العبر كلها بس مات على الإسلام يقول لي ده في الجنة ولا في النار أقول له إيه بقى أهل السنة دي عقيدتكم نقول له إيه هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته وفضله فاللهم عاملنا دائما برحمتك وفضلك يا رب إنما اللي يموت على الشرك ملوش حل ده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك هو أظلم الظلم أظلم الظلم الشرك بالله وهذا لقمان الحكيم عليه السلام ينصح ولده بعدة نصائح ويعظه بعظات فكان على رأسها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الشرك ظلم ليه هو ايه معنى كلمة ظلم عارف يعني إيه كلمة ظلم في اللغة الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه اتنين متقدمين يتوظفوا عندك في الشركة ولد متفوق ونابغة ومعاه شهادات خبرة هو التاني فاشل لجع على الحركرك بس ابن فلان بيه خدت ابن البيه الكسول النقوم الخمول وسبت المتفوق ابن البواب يبقى انت وضعت الشيء في غير موضعه ده اسمه ايه ظلم ظلم طيب اللي بيعبد حد غير الذي خلقه يبقى وضع العبادة في غير ايه موضعه ده ظالم الله ده ربنا يخلقك ويرزقك ويعطيك نعم انت عاجز عن عدها اصلا وتعبد غيره الظلم ده يبقى اظلم الظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم المشرك صرف خالص حق الله لغيره المشرك صرف خالص حق الله لغيره وعدل غيره به ولذلك في القرآن ربنا يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مين ده اللي بتساعد ربنا عشان تعبده مع الله تشركه في عبادتك لله مين ده ده انت ظالم ولذلك كل كافر ظالم كل كافر ظالم ما ينفعش ابدا تقول عن حد غير مسلم انه عدل ممكن يعدل في امور لكنه مش عدل أبدا الع- العدالة لا تكون إلا في المسلمين وأشهدوا ذوي عدل منكم منكم انتم من بره لا اللي بره مش عدل شهادته لا تقبل أصلا شرعا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والشرك أكبر الكبائر وأعظم الآثام روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم أعظم جريمة هي إيه قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ند يعني إيه شريك أن تجعل لله ندا تشرك بالله والله هو الذي خلقك يعني هو المستحق للعبادة فقط قلت إن ذلك لعظيم ثم أي إيه الجريمة اللي بعد كده كبيرة قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك يقول أنا عندها أربع عيال حبلت ولا سقط نفسك ليه يقول لا مش هنعرف نربي العيال انظر حولك وقضية الرزق دي قضية مفروغ منها واحدة جوزها يتجوز عليها تقول له ليه تجيب واحدة تشاركنا في رزقنا غلط هذا جهل ما حدش بيشارك حد في رزقه لكل احد منا رزق مقسوم ومعلوم لو انت تفردت بجوزك رزقك هيزيد هو رزقك لو واحدة تانية اتجوزته رزقك هيقل والله لن يقل بل قسم لك قبل ان تنفخ الروح فيك فلا تعطي نفسك اسرة صغيرة حياة افضل انظر حولك وننظر حوالينا نلاقي المجاري طفحة والشوارع مكسرة والبلاعات من غير غطيان زمان كان العرب بيقتلوا عيالهم لسببين العلة الأولى خشية العار والعلة الثانية خشية الإقتار الإقتار يعني إيه؟ الفقر الله يعني كان في رجالة بيموتوا عيالهم الصبيان آه مش البنات وبس الأغنياء يقتلوا عيالهم البنات عشان العار والفقير يقتل البنات والصبيان عشان ايه الفقر والقرآن شنى على الصنفين قال ولا تقتلوا أولادكم خشية املاء ده كانت في ناس بتعمل كده يقتلوا عشان الفقر منين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن إملاق غير خشية إملاق خشية إملاق يعني هو دلوقتي مستور خايف لما يجي واحد تاني من العيال يفتقر انما من عملاق وهو دلوقتي ايه فقير وبيع الحديدة لا نحن نرزقهم واياكم نحن نرزقكم واياهم لا ينقصوا من رزقكم ابدا بل, بل هيأتوا برزقهم ده معنى الايتين قلت ثم اي قال ان تزاني بحليلة جارك من أكبر الكبائر الشرك بالله الشرك بالله يحبط العمل المشرك ما يستناش في الآخرة حاجة يقول يا سلام الراجل اللي اخترع البنج ده ده عمل خدمة عظيمة جدا للإنسانية صح ولا لا صح اه لو الراجل ده مسلم لو مسلم وأخلص النية في هذا العمل لله يمكن العمل ده كان وداه الفردوس الأعلى بس مع الأسف كافر ياخد في الدنيا بقى شهادات تقدير ياخد درجة نوبل ياخد فلوس ياخد شهرة ياخد صيت ياخد عافية في الدنيا ماشي في الآخرة له حاجة ولا الهوى له جهنم ليه مشرك هكذا قال الله واحد غير مسلم مات وهو بيدافع عن وطنه ده شهيد الواجب ده شهيد الارض ده شهيد الوطن يكرم طبعا اديله شقه تمليك اديله عربيه ابنه لو جاب مجموع قليل في الثانوية العامة ندخله الكلية اللي يحبها نكتب شارع باسمه نطلعه في التلفزيون والبوتاجاز والغسالة نديله فلوس ماشي حقه في الآخر له حاجة ابنه له جنة على حسابكم بقى مين اللي قبض كده ربنا قال تعالى ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك يعني من الرسل والنبيين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسر وهل يتصور أن النبي يشرك ده, ده محال يبقى التهديد ده للنبي ولا لينا لينا احنا وإلا فالأنبياء معصومون المشرك ملوش حاجة في الآخرة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا لأن في أعمال أعمال خسرانة وأعمال إيه ربحانة عاملين أعمال والله كويسة ممكن تلاقي واحد مشرك بني مستشفى صح بيأكل يتامى والله يبعت تبرعات عشان مش عارف وهو مش مسلم ياباني مثلا عابد بوذا او واحد مثلا هندي بيعبد بقر او يهودي او نصراني او اي ملة بيعملوا خير بس ما لهمش في الاخر حاجة من شرط قبول العمل التوحيد والمتابعة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا تحبوا تعرفوا الناس اللي اعمالها خسرانة مين هم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا طب يا رب انا عايز عمل يقبل اعمل ايه في نفس الصورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه احد اشرك خلاص ملوش ليس له إلا النار هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة حطها في المربع دي عاملة ناصبة تعبأوا في أعمال خير في الدنيا النتيجة تصلى نارا حامل ليه كانوا من المشركين ما لهمش حاجة فليلتفت إلى هذا المشرك الجنة عليه حرام ربنا حرم عليه الجنة بنص القرآن قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المشرك وجبت له النار بنص الآية التي سبقت وبحديث النبي الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان ما الموجبتان يعني للجنة والنار فقال اسمع دي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار دي مصيبة كبيرة ده الشرك ده مصيبة عظيمة ده انا اقعد عمري 80 سنة بقالي ستين سنة بصلي ولا سبعين سنة بصلي وصوم وحج واعتبر ونفقة وكل عمل صالح اضرب لي فيه بسهم واجي قبل ما اقول بجمعة اشرك بالله شيئا يبقى عملي ده كله راح وحرمت علي الجنة ووجبت لي النار اه وعشان كده لازم نعرف صور الشرك التي يقع الناس فيها حتى نحضرها صور الشرك كثيرة والشرك منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر وقد يقول الإنسان أو يفعل ما هو شرك وكفر ولا يحكم عليه بشرك ولا بكفر لأنه جاهل أو متأول فهم غلط أو غير قاصد أو مكره يبقى عايزة تفرق لما الشيخ يقول من فعل كذا فقد أشرك ده في فرق بينه وبين انك تقول فلان ده اللي بيعمل ده يبقى مشرك لا تفارق بين اطلاق الحكم على التعميم وبين تعيينه على شخص بقول تاني اهو ممكن واحد يقول ما هو كفر ولا يكفر لانه جاهل مش عارف او متأول فهم غلط او غير قاصد او مكره الكلام ده خطير جدا الناس اللي جهلت هذا الكلام كفرت المجتمع كله كفرت نفسها في الآخر لا لا من صور الشرك الذبح لغير الله الذبح لغير الله هو المسلم بيذبح ليه لما بتذبح ذبيحة تذبحها ليه محدش بياكل لحمة هنا تقربا إلى الله بس الذبائح على نوعين ذبائح نذبحها ونيتنا الأصيلة في ذبحها التقرب إلى الله وذبائح نذبحها ونيتنا الأصيلة في ذبحها أكل لحمها مش كده في ذبائح لا نذبحها في الأساس إلا طاعة لله زي إيه الهدي أنا ربنا أكرمني وحددت كم مرة اللهم تقبل يا رب اللهم بتقولوا أمين يا جدع اللهم اكتب لي ولكم الحج في هذا العام ما بشوفش الهدي بتاعي خالص وملايين الحجاج كده ندفع في بنك الركحي ها 400 ريال ولا حاجة وناخد الإيصال وبنك الركح بيدفع عنه ما بنشوفش الذبيحة ولا بناكل منه امال بتذبح ليه يا عم الشيخ محض طاعة لله صح طبعا السنة لو تعرف تاكل كل لكن هتاكل فين وفي ناس بتصدر دماغها يقول لك هو هقف على اللحم ياخد له فخده ولا حاجه ويقعد بقى بيقف يعني المهم من الذبائح التي نذبحها ولا نقصد بها ابدا الا التقرب الى الله الهدي ايه كمان ها ايه النذر واحد نذر يذبح شاه ايه كمان الوليمة ودي تكون فين في العرس ايه كمان العقيقة دي تكون فين في السبوع ايه كمان الاضحية دي تكون في عيد ايه الاضحى مش كده الذبائح دي الاصل احنا بنذبحها ليه طاعة لله بس دي نيتنا الاولية حتى لو ما كلناش منها وبقية الذبائح نذبحها للفوز بلحمها واحد جايب فرخة يذبحها يذبحها ليه عايز ياكل فراخ يذبح ارنب يذبح خروف في ناس كده ما شاء الله ربنا يوسع عليها كل اسبوعين يجيب الخروف يذبحه ويحطه في الثلاجه في ناس ربنا يوسع على الجميع يقول لك ما اكلش من بره انا لكن حتى الذبائح اللي بيذبحها من اجل ان ناكل لحمها برضه لا نذبحها الا على اسم الله ولا نذبحها الا بالطريقه التي شرع الله ولا نذبح الا ما امر الله بذبحه ينفع تذبح كلب ده في انعام معينه يبقى الذبح لا يكون الا لمن لله واللي يذبح لغير الله يبقى وقع في الشرك الدليل قال تعالى قل ان صلاتي قل ان صلاتي ونسكي نسكي يعني ايه الذبائح ولله علم نفسرها على غير هذا قل إن صلاتي ونسكي ذبحتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين لله رب العالمين ها؟ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يبقى اللي يذبح لغير ربنا زي اللي صلى لغير ربنا زي اللي صام لغير ربنا الذبح لغير الله شرك ايه كمان ايه الدليل قال تعالى فصم لربك وانحر يعني صم لله وانحر لله اللي يذبح لغير ربنا زي اللي صلى لغير ربنا طب يا ترى في ناس بتذبح لغير ربنا اوه كتير مين دول اسمع الاول ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه ليش تبقى أمه النبي لعنه لعن الله من آوى محدثا يعني تفطر على مجرم لعن الله من غير منار الأرض حرام الأراضي اللي بيشرى أرض جاره ويغير الحدود بتاعت الأرض عشان ينهف لنص متر في طول الأرض ولا حاجة حرام ملعون ومن سرق شبرا من أرض طوقه إلى سبع أراضين في قبره ربنا يخسف فيه سبع أرض شبر دي حقوق عباد لعن الله من ذبح لغير الله عارفين ايه معنى كلمة اللعنة الطرد من رحمة ربنا يعني بيقول يا رب اللي يذبح لغيرك اطرده من رحمتك يبقى اللي يذبح لغير الله ده عمل مصيبة كبيرة جدا طيب ما هي صور الذبح لغير الله الصورة الأولى الذبح للجن الذبح للجن موجود ولا مش موجود ها موجود واحدة عليها عفريت راحت للشيخ هو مش شيخ راحت للدجال ده ولا الكاهن ده انا عليا عفريت ولا سهلة سهلة عليك اشياد يا بنتي كل ما يجيني عريس يقعد شوية ويمشي وما يجيش تاني ده انا عليا عفريت الواد كل سنة يسقط في الامتحان معمول له عمل جوزي كل ما يروح الشغل ويقرب من الشغل يسمع هاتف بيقول له ارجع ارجع يروح راجع على طول البلد كلها متعفرطة ابليس ملوش شغل غير الشعب المصري واخد اجازة من العالم ومركز معانا قوي تقريبا كل بي- بيت تقريبا في واحدة متعفرطة او واحد معمول له عمل كل خيبان تلفان معلق خيبته على شماعة العمل ونحن نؤمن بان في سحر وفي حسد وفي لبس وفي مس هذا لا ننكره ابدا بل عندنا في القرآن سورة اسمها الجن فيه بس مش بالطريقة دي تسعين في المية او تسعة وتسعين في المية من اللي بيدعوا ان هم متعفرطين ما هم الا مرضى بمرض الوهم احكي لكم طرفة وقعت لي صلى على المصطفى جه واحد قال ابويا متعفرط عليه عفريت وممسوس وعمال يعمل إيه. فرحت له مع احد الاصحاب ف قلت له اقرأ الاخ اقرأ كده بعد ايات الرقية فقرأ فتبين لنا ان الراجل ده كذاب فاحببت ان العب به عشان اديله درس فالاخ بيقرأ قلت له استنى تخوت راجل قلم كده اهو الكلام ده زمان قلت له مين معانا فشكت مين معانا قال لنا جبريل قلت له جبريل جبريل عليه السلام مرة واحدة انت ايه هتدعي النبوة ولا ايه مين معانا قال مش عارف ايه اسم تاني قلت له خلاص اطلع من عيني راح الراجل قال معك كده قال لا لا ده كده هتعمي يعني مشكل علينا قلت له خد بالك بقى انت كذاب واونطجي ايه الحكايه قال الحكايه اللي الست الهاني مراتي بتفضل الواد الكبير عليا الواد شنبه طلع وصوته خشن وتلاقوا له عضلات بتفضلوا عليا كلمته تمشي وكلمتي لا نيجي ناكل تديله المنابل كبير وانا لا فخبطت الواد قلمين قالت لي طلقني عملت متعفرة قلت له تتوب إلى الله ونحل لك الإشكال قال خلاص يا ست خلاص كان عليه عفرتين وربنا كرمه واتصرف وخلاص وعيش بالمعروف واتحلت في نصب كتير والنهاردة اختلط الحابل بالنابل وكثيرون من المعالجين جهلا جهلا إلا من رحم الله وفي مآسي وكوارث نقرأ عنها ونسمع وتأتينا من أخبارها يندى لها الجبين ولذلك أنا بقول من زمان ما تروحوش لحد واحد حصل له حاجة إذا يجتهد في العبادة ويتوب إلى الله وعليه سورة البقرة والأذكار و- وهيبقى زي الفل وخلاص لكن تروح له بقى يقول لها انت أنا عامل لك عمل وعشان نفكه محتاجين خروف امه يتيمة وبعدين نذبح الخروف في ليلة مقمرة عشان الاسياد يرضوا عنك يبقى هي بتذبح كده لله ولا للجن هذا شرك بالله ده كفر اذن هنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم ربنا هديك على الإسلام والسلام والحمد لله اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من صور الشرك بالله الذبح لغير الله قال تعالى فصل لربك وانحر صل لله وانحر لله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال رسول الله لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم من صور الذبح لغير الله الذبح للجن وهذا معروف طب كيف نعرف ان الراجل ده شيخ بجد ولا كذاب ساحر اذا سألك عن اسم الوالدة يبقى ساحر او كاهن امك اسمها ايه ده كاهن اذا كتب لك اشياء عبارة عن رموز بلغات غير مفهومة ساحر حجاب يبقى ساحر طلب منك اثر يبقى ساحر طلب منك ذبيحة او اشياء غريبة ساحر وانا بقول بداية اهو لا تذهبوا لاي احد وهناك علاج بالقرآن وهناك اخيار لكن الحابل اختلط بالنابل والشر عم وقم اثنين من صور الذبح لغير الله الذبح على النصب لما تقرأ صدر سورة المائدة وتشوف بعض الذبائح اللي ربنا حرمها علينا تجد كده بعض آية يقول الله فيه وما ذبح على النصب من المحرمات علينا ما ذبح على النصب يعني ايه يعني ايه نصب النصب حجارة كانت تحيط بالكعبة 360 حجر يذبحون عليها من أجل التماس بركتها يعتقد الحجر ده بركة فيبدأ عليه إذا ذبح الذبيحة على حجر يتبرك به فهذه ذبحت على النصب طب هل هذا له صور الآن اه في صور كثيرة يعني واحد عايز يذبح ذبيحة ايش معنى يذبحها عند البدوي تلاقي جماعة بعض اخواننا من الصعيد في مد البدوي جاي من هناك من المنيا ولا سوهاج ولا اسوان ولا مقصر ولا ولا وجاي لك معاه العجل عجل البدوي يقول لك عجل السيد ده مشهور قوي مش معنى هناك يعني لازم تذبح للبدوي ولا ربنا بذبح لله والله اه بس بتذبح لله في مكان يسأل فيه غير الله ما ينفعش مش معنى تذبح عند الحسين مش معنى راح تذبح عند السيدة هو عادة الناس في الذبح ان يكون فين الذبح الاصل فيه يكون فين في المذابح او في البيوت ايش معنى هناك عند ضريح الولي اللي الناس بتسأله من دون الله تقول له مدد يا فلان والمدد لا يكون الا من الله ويقول لك فلان ظلمك وحكمس عليه ضريح الشافعي ربنا ينصرك الله الله ايه الكلام ده واحد لما يظلم بيقول حسبنا من حسبنا الله ونعمه الوكيل فالوالد ده بتاع المظالم وده اللي ما بتولدش نذبح له عجل تولد وده بتاع ساعة الرزق وده فماذا تركوا لله ما ينفعش يبقى حتى لو راح تذبح لله في مكان بيسأل فيه غير الله لا يجوز ما الدليل اسمع روى الإمام أبو داود في سننه عن ثابت بن عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رجل يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة نظرت أذبح ذبيحة في مكان اسمه إيه بوانة شوف سؤال النبي فقال رسول الله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ديوانة دي فيها حاجة كانت بتعدد فيها مولد فيها عيد جاهلي الكلام ده موجود قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم بيعملوا مولد كل سنة في الحتة دي قالوا لا قال فأوف بنذرك والسؤال لو قالوا كان فيها وثن يعبد كان قال له اذبح لا فيها عيد من أعياده كان قال له اذبح لا اشمعنى راح تذبح لي على عتبة الضريح عشان البركة هناك لا يجوز ثلاثة من صور الذبائح المحرمة في الإسلام العق الرأس العقر قال رسول الله لا عقر في الإسلام رواه أحمد ما هو العقر حاجة من اثنين كان أهل الجاهلية إذا مات لهم ميت قبل أن يدفنوه يذبحوا ذبيحة ويلطخوا القبر من الداخل بدمها ما ينفعش دي ذبيحة دي محرمة ما ناكلهاش وفاعل هذا الفعل مجرم النهاردة احنا غيرنا صورتها وبنسميها الفدو تأتي بعض النجوع والكفور وبعض القرى واحد كبير معروف تقيل مات قبل ما يطلعوا الخشبة من البيت يذبحوا تحت الخشبة ايه ذبيحة ولا اسمها فدو حد يعرف الكلام ده ولا الكلام ده جديد بالنسبة لكم ها موجود هذه ذبيحة باطلة ما ينفعش حرام حرام طب انا عايز اذبحها عشان تبقى صدقة جارية عن الوالد اذبحها في البيت ادفن ابوك وادعي له على القبر ولما ترجع اذبح وزع على الغلابة اللي ما تحت النعش ليه ما ينفعش ما ينفعش خامسا الذبح على اعتاب الشقق والمحلات وعلى السيارات وعلى صبة المسلح ونطبع ايدينا في الدم وخمسة وخماسة ليه يا حج عشان الحسد عشان اخزي عين العدوين اذا اعتقدت ان كف الدم المطبوع على الحيطة ده بيمنع الحسد يبقى انت مشرك بالله ده شرك مانع الحسد من الله قل أعوذ برب الفلق الله رب الفلق يعني إيه الفلق كل فلق فالق الإصباح فالق الحب والنوى فالق الحجر لينبع منه الماء فالق أرحام كل أنثى لخروج الجنين في حد فلق هذه الأشياء إلا الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب يعني إذا دخل ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر ومن شر حاسد إذا حاسد الله ده كف الدم ده ممنعش الحسد يا حجيج والله أعرف ناس قال لي بنصب العمارة وده الدور مش عارف كام ودبحنا عجل فوق الصبة ليه عشان الحسد ده شرك بالله يا ابني تعتقد ده يمنع الحسد والله كنت مرة في حج وكان معايا ناس من علية القو- القوم قضام وششارين وكان معايا يعني بعض علية الناس فوجدت واحد من الكبار قوي ويقول لي قاضي انزل هات لي شويه تراب من جبل احد انا بقول له ليه حضرتك يعني ليه هو قرعته السوداء اللي قال لي تعالى معايا راجل كبير يعني بيقول له ليه قال عشان بصب الصبه وعايز احط فيها شويه تراب من جبل احد بركه قلت له لا يجوز ان نتبرك بجبل احد قال ده عندنا بيرموا في الصبه مصاحف والله العظيم قال لي كده مصاحف ليه عشان تمنع الحسد عشان البيت نحفظ قلت له الكلام ده ده- ده اهانه للمصحف ده انت لو متعمد وفاهم الحكم تبقى مصيبتك كبيره سبحان الله واحد شارع عربيه جديده يقول لك هاي، اخوك يا ابني مش هتذبح اذبح ايه اذبح اذبح ايه يقول لك تذبح عشان الدم وتذبح فوق العربيه كده الخروف وفجر وبتحط بقى خمسة وخمسة وبتاعه ده شرك ده شرك اشترى شقة جديدة او فتح محل جديد على العتبة تشوفوا كده ولا لا يطبع على عتبة الشقة او على عتبة المحل جمل ولا خروف ولا بتاع وهات يا دم وبتاع ليه عشان الحسد عشان الخير عشان الرزق يجي امور عجيبة جدا كل هذا باطل كل هذا من الشرك او يفضي الى الشرك الذبح لا يكون الا لله يا عباد الله والذبح لا يكون الا في الاماكن التي اعتاد الناس ان يذبحوا فيها المذابح او البيوت فانتبهوا يا عباد الله تتبع العتبة عشان الرزق او واحد محله السوق نايم يقول امسح المحل بمية وعرق حلاوة الرزق يجي على طول او واحد يقول يا سلام يا سلام لو ربنا يكرمك وتمسك عرفة صاحية وتدفنها تحت العتبة ربنا هيقول لك خد صح مش في ناس الى الان بتعتقد كده جهل فاضح وغباء مروع الرزاق هو الله والرزق له أسباب من أسبابه الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان كفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين من أسباب الرزق تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه يا سلام على الرزق اللي يجيلك من حيث لا تحتسب ده حاجة تفرح الواحد ما بيفرحش على الرزق اللي جاله من حيث لا يحتسب بالرزق على قدر فرحته أنه بينه وبين الله صلة دي الفرحة الكبيرة من أسباب الرزق أنك تصرف في مواطن النفقة الأيتام المرضى كذا كذا هيجي لك تاني بزيادة وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فالصورة الأولى التي وقفنا عندها في يومنا هذا من صور الشرك الذبح لغير الله فلا تذبحوا إلا لله ولا تذبحوا إلا على اسم الله ولا تذبحوا إلا على الطريقة التي شرعها الله في مجال ولا خمس دقايق بس مجال هجاب لحد ما تقول كفاية سمعت من يومين بحادثة ان شاب قتل والده وهو يصلي صلاة المغرب في المسجد وقالت المذيعة نلتمس ليه فين صعب السؤال وده حصل قتل ابوه في الجامع وبيصلي المغرب ها ابوه كان مسافر وبعت له فلوس الوقت كان بيبعت فلوس لابوه ها اه جوز ابن مراته خلاص انت الاب مخطئ وخطأه كبير ولا شك كون ياخد كدح وكر ابنه ويديل ابن مراته هذه جريمة لكن هل تستاهل القتل يا اخي النبي قال الولد من كسب ابيه واللي انتوا حافظينه مشهور وفيه نظر انت ومالك لابيك انا املك ابني لو اب سرق فلوس ابنه هل تقطع يده لا شرعا لا لا ليه لان الوالد له حق في مال الولد او لو اب ده عمله جريمة وخطأ لكن يتذبح لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يتوب عليه طب ممكن ربنا يتوب على الواد ده ممكن يتوب اذا تاب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ونفس الوالد مما حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب في المجتمع بقى, بقى, بقى في جرائم بشعة برضه أنا قرأ شفت واحد ضرب مراته بطلقة نار في دماغها واحد مذيع ولا المسألة بقت المهم الجرائم بقت بشعة بقت بشعة واللي يموت عياله عشان الفلوس راحت في البورصة يذبح حديث من لمس النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير صحيح اه صحيح روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى او من لعب بالنردشير يعني الزهر فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه تعشيش بيش ودول يك كانوا حاطط إيه في دم خنزير ولحم خنزير طب واحد متوضي ورمى الظهر وقال شيش بيش هل وضوءه ينتقد لا طب ما هو قال فكأنما اه قال فكأنما دي أداة تشبيه فهو نجاسة معنوية وليست نجاسة ايه حسية وعليها أن يتوب أخي مريض وأمي مريضة أم صديقي مريضة مرض شديد ادعي لهم اللهم اشفيهما واشف كل مريض مسلم هجاوب لحد تقول كفاية ما حكم المؤخر عند طلب الزوجة الطلاق شيء بقى هنختم بسؤال انا قلت كتير وقلت تاني مهر امراتك المعاجل والآجل دين في عنقك يعني لازم تاخده اتطلقت ما اتطلقتش عاشت ماتت لازم تاخده لو مراتك ماتت مؤخر صدقها ميراث يوزع على وراثتها بين فرقتك طلقتها والضرر من ناحيتك أنت تاخد حقها كله عايشة معاك المفروض تدولها ولو أكلته ومت شهيدا أنت محبوس عن الجنة ما انت شايف اللي ما تديها المؤخر بتاعها عندنا في مصر يقول لك وسأعطيها ويحف الأشيمة كده عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق لا بيدي عيالها ساعة ما تموت ولا بيدي لها ساعة ما يطلق ولا ده أنا هخلي أبوك يدفع الجلد والسقط إجرام هو مات قبل ما يدهم لها أولياؤه يدولها عياله عايشين يدولها طب ما ينفعش تسامح ينفع افرض أنا مش مسامح تاخد حقها عياله يدفعوا أبوه يدفع أخوه ده دين دين ويت- والدين المؤخر ده هي تاخده قبل الغريب ومعلوم عند تقسيم التركة أن نبدأ أولا بأداء الديون ولو أكلت كل التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين يبقى نقسم التركة بعد كده بقى الدين الوصية لو شفت فيه فلوس كتير ونقسم بعدين احنا عايزين ننتبه لده طب الست لو سمحت يبقى خلاص قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فاللي مراته عايشة يسمع مني الكلمتين دول معاه فلوس يروح يديها المؤخر يا عم ده انا اتجوزها من 20 سنة كان مؤخرها 500 جنيه تاخد 500 ماليش دعوة دلوقتي يعملوا بكام ماليش قضيتي هي بختها كده بختها كده تاخده واحنا بنجيب لنسائنا كتير ما عمركش جبت لها خاتم ذهب وانت يقول ده خدني خدي بالك ده 200 جنيه ده جزء من المال وفاضل لك عليا 2000 جنيه هطلعك عمره وانا سألت الشيخ في الجامع هل واجب على الرجل يطلع مراته عمره او يحججها الشيخ قال لي غير واجب حتى وانا غني مش واجب عليا احججه مش واجب واقرأوا اي كتاب فقه يعجبكم فانت مؤخرك كام يا حاجة 5000 هطلعك عمره ب 6000 يلا انا متفضل عليك بمؤخرك يبقى خلصنا ما انا بصرف كده كده فالنفقة غير الواجبة اعتبرها من المؤخر ما معكش فلوس والسلك ضربك ومقطوع من الشجرة وقع من على النخلة وبعت الحديدة ولا يا حاج النهارده الشيخ قال كلام سيب ركبي يقول ان انا لو مت حتى شهيد ما انا شايف الجنة إلا لما حضرتك تسامحيني في مؤخر الصداقة وانت عارفة العين بصيرة والإيد قصيرة ومش عارف ايه والكلمتين دول وخد لها معاك 2 كيلو مانجا ولا حاجة وقول لها وانت بتقشر لها المانجا مسامحيني يا حاجة هتقول لك مسامحاك ومسامحة يا ابوك طالما كلمة حلوة ساعة حلوة وتأكلها حاجة حلوة بس هتنام ده سكري قالت لك مسامحاك خلصنا تاني يوم قلبت على بعضك والله يا ابن الذين ما انا مسامحاك قول لها خلاص فزت بها خلاص هو مسامحاك بسوسته طالع نازل قالت مسامحاك خلصنا الكلام ده لازم ننتبه إليه لابد أن ننتبه إليه يعني الأسئلة كثيرة عموما الأسئلة اللي ب- يعني أرجئها إما أن أجاوب عليها الدرس القادم إن شاء الله أو في خطبة الجمعة أو نعمل يوم فقط للأسئلة فاختاروا ما تحبون نخصص يوم للأسئلة فقط يا إخواني ولا نكمل واللي واللي يتأخر نشوفه في الجمعة ها النهاردة يعني لا انتوا لكم بيضة لا انسى بعد الصلاة خلاص مش هنروح مش مش هنخلص اقول قولي ها 12 اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله خطبة الجمعة غدا في مسجد مرفق المياه في اول شارع الشركات في الامرية جنب محطة المية